سقينا ونور الله يهدي الحائرين ولابن القيم المفضال باع عظيم في مدارج سالكينا فهيا إخوتي للنور هيا لترقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى والمرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا إخوتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله الى اين تمضي بنا الحياه سؤال ليس كسؤال الاخرين هي الدنيا رايحه على فين لا لا لا لا وانما سؤالي انت قلبك رايح على فين بيعمل ايه حاله ايه في الوضع اللي احنا عايشينه ده والمقاسي اللي بنسمع عنها كل يوم دي انت رايح على فين بتعمل ايه ايه تأثير الحاصل ده في قلبك وفي مسيرة حياتك وفي خط سيرك الى الله والى الجنه وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد اسمعوا الآيات دي أنا وأنا بقول خطبة الحاجة خطبة الحاجة اللي هي المقدمة اللي انتوا سمعتوها دي كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اسمها خطبة الحاجة خطبة سبحان الله كأني بقولها أول مرة اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله آه انا عايز اقول الامة النهاردة محتاجة تسمع كلام ربنا الى الربانيين الى اهل العلم والدين الى الربانيين الى عباد الله الصالحين الى الربانيين الذين يريدون الله والدار الاخره اسمعوا نصيحه الرجل الصالح وقال الذي امن يا قوم يا قوم اتبعوني اهدكم سبيل الرشاد اتبعوني اهدكم سبيل الرشاد يا قوم يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار الصراع على السلطه والصراع على الحكم والصراع على الدنيا يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار من عمل سيئه فلا يجزى الا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاه وتدعونني الى النار تدعونني لاكفر بالله واشرك به ما ليس لي به علم وانا ادعوكم الى العزيز الغفار وانا ادعوكم الى العزيز الغفار لا جرم ان ما تدعونني اليه ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره مش دي الدعوة مش هي دي الدعوة لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله بكرة نقف أنا وأنتو قدام ربنا يفصل بيننا وهو خير الفاصلين وان مردنا الى الله وان المسرفين هم اصحاب النار فستذكرون ما اقول لكم بكره افكركم بكره افكركم فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله إن الله بصير بالعباد إخوتي أنا أحبكم في الله في مدارج السالكين نحن في منزلة العزم قال الله فإذا عزمت فتوكل على الله العزم تحقيق القصد طوعا أو كرها العزم تحقيق القصد طوعا او كرها وهو على ثلاث درجات الدرجة الأولى إباء القلب أن يخالف العلم بشيم برق المراقبة القلب الأبي الذي اعتز بالله القلب الأبي الذي اعتز بالحق الذي عرفه هيجي معانا دلوقتي حالا آه، في في قول التواضع في التواضع قال في منزلة التواضع أن يتواضع العبد لصولة الحق الدرجة الأولى من التواضع التواضع للدين ألا يعارض, ألا يعارض بمعقول منقولا ولا يحاكم في الدين دليلا ولا يرى إلى خلاف الحق سبيلا إزاي قال ولا يصح له ذلك ولا يصح له ذلك إلا بأن يعلم أن النجاة في التسليم للحق النجاة في التسليم للحق والاستسلام للحق وعدم التلون على الحق وعدم الالتفاف حول الحق عدم الالتفاف يعني انه يلف ويدور عليه وانما ان يستسلم للحق لذلك ايها الاخوه بنقول انه اباء القلب ان يخالف العلم ان القلب يأبى انه يخالف العلم اللي عنده عنده علم تعلمه علم الحق اقام عليه ادلة الحق وشواهد الحق ففي الحالة دي قلبه ما يطوعوش ان يخالف الحق اللي عنده ده ما قدرش ازاي حتى لو حب يعملها قلبه ما يطوعوش ما يقدرش يعملها تعالوا انا عايز الكلام ده ما يكونش كلامي للدعاة للعلماء للمشايخ لا لا لا لا لا, لا. انا بكلم الغلابة الغلابة اللي زي حالاتي الناس الطيبين اللي قاعدين بيشوفوني ويسمعوني دلوقتي انا بحبكم في الله عليكم حريص ولكم ناصح امين تعالوا نجيب القصة من الاول كده بالراحة ان العبد ده كلام ابن القيم في طريق الهجرتين منذ استقرت قدمه في هذه الدار فهو مسافر فيها الى ربه من ساعة الواحد ما وقع من بطن امه على الارض دي وهو ماشي انا لله وانا اليه راجعون راجع لربنا هو جه مشوار طويل من ساعة ربنا ما خلقه في ظهر في خلق سيدنا آدم ووضع نسمته في ظهر أبيه آدم عمال ينتقل من ظهور الآباء إلى أرحام الأمهات وفي أرحام الأمهات ينتقل إلى ظهور الآباء وينزل في ظهور الآباء بعد كده ينتقل إلى أرحام الأمهات وهكذا لحد ما وقعت على الأرض جاي المسافة دي كلها هترجعها كلها تاني لربنا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه أما تجري لحد ما تقابل ربنا هي دي يومئذ يصدر الناس الصدور الرجوع يبقى كل ده نسميه رحلة الرجوع إلى الله راجع لربنا مدة سفره هي عمره الذي كتب له فالعمر هو مدة سفر الإنسان في هذه الدار إلى ربه ثم قد جعلت الأيام والليالي مراحل لسفره فكل يوم وليلة مرحلة من المراحل الكلام ده كان معروف زمان لما كانت وحتى معروف دلوقتي ممكن دلوقتي السفر في الصحراء وعلى الدواب فكانوا بيعملوها مراحل المرحلة الأولى مثلا من المدينة إلى رابغ مثلا أو من مكة إلى رابغ الأقرب كده دي مرحلة المرحلة الثانية كده كان كل المسافر يقطع مرحلة ويستريح ويقطع المرحله الثانيه ويستريح ويلا وهكذا واخد الطريق مراحل زي اللي مسافر ترانزيت معلش بلغه عصرنا يعني آه، مسافر بلد بعيده جدا فبينزل في الطريق مرتين ثلاثه في مطارات هي دي مراحل مراحل السفر فكذلك الانسان في ر- في في رحله سفره الى الله كل يوم وليله مرحله مشيها لربنا سبحانه وتعالى فلا يزال يطويها مرحلة بعد مرحلة حتى ينتهي السفر واحنا بنقسمها الى مراحل قصيرة لان كل ما اتقسم الشيء الى اجزاء صغيرة كلما زاد الانتفاع منه ضربنا المثال قبل كده كتير ان وقتك عشان تستفيد منه قسمه الى اجزاء صغيره الاجزاء الصغيره دي ايه مثلا في الوقت يعني قلنا ان قسم رو- قلت قبل كده اعمل ورقه 96 خانه كل خانه ربع ساعه وحط شغلك كل ربع ساعه هتعمل ايه قلنا ان الحديد لما يتقطع قطع قطع كبيره زي قضبان القطارات يبقى رخيص لكن لما يتقطع قطع صغيره آه، زي تتعمل بيه ساعات تبقى غالي يبقى غالي جدا حته الحديد دي بقت غاليه جدا غاليه ثمنها ادى ثمن 5 10 متر في قضيب القطار مثلا مثلا يعني فلذلك بنقول ان احنا قسمنا الرحله دي بت... الى الله الى قط الى مسافات صغيره يوم وليله يوم وليله يوم وليله عشان يبقى عمرك غالي غالي لانك بتشتري بيه الجنه لا يزال يطويها مرحله بعد مرحله حتى ينتهي السفر فالكيس الفطن الراجل بقى ال ال العاقل الكيس الفطن هو الذي يجعل كل مرحلة نصب عينيه يبقى هيعمل كل يوم وليلة مرحلة كل يوم وليلة قدام عينيه كأن هي دي المرحلة الوحيدة بعد يوم وليلة هي- هيموت ويدخل على ربنا هو الكيس الفطن هو الذي يجعل كل مرحلة نصب عينيه فيهتم بقطعها سالما غانما والله كده ساعة ما يعدي يوم وليلة يقول الحمد لله يا رب أدم علي نع... سترك نعمتك وعافيتك وسترك عدى اليوم وليلة ويحط اليوم وليلة اللي بعده قدام عينيه يا رب استر يا رب استر سفيان قال كده مثل المؤمن كمثل رجل في البحر على خشبة يقول يا رب يا رب كل يوم وليلة يا رب سلم يا رب عافني يا رب عدي اليوم وليلة دول على خير ساعة ما يعدوا الحمد لله ويشوف اليوم وليلة اللي بعديهم يوم وليلة بيوم وليلة فإذا قطعها جعل الأخرى نصب عينيه ولا يطول عليه الامد الغفله فيقسو قلبه ويمتد امله ويحضر بالتسويف والأعد والوعد والتاخير والمطل الشيطان من اعماله اللي ربنا مكنه منها ربنا قال له ايه وعدهم أجلب عليهم بخيلك ورجلك وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا هم دول الناس اللي بيقول الدنيا واسعة لسه بدري قدامي كتير دي وعود الشيطان بالتسويف والوعد والتأخير والمطل بل يعد عمره تلك المرحلة الواحدة وماشي ربنا يعتبر ان اليوم والليله دول هم عمره اخر الليل هيلاقي نفسه في القبر فيجتهد في قطعها بخير ما في حضرته بقول له انت تقدر النهارده تقرا خمس اجزاء ما قريتش ليه يقول لا ما انا اخليها واحده واحده اقرا نص جزء وبعدين جزء وبعدين جزئين الكلام ده جميل بس انا النهارده عندي وقت اقرا خمسه اقول لا انا في مرحله النص ما تقرا الخمسه وبكره اذا ما كانش فيه وقت اقرا النص اللي انت ثابت عليه هي كده فيجتهد في قطعها بخير ما في حضرته اقدر النهارده اصوم ممكن بكره ما تقدرش تصوم اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب ما تصوم صوم فانه اذا تيقن قصرها وسرعه انقضائها هان عليه العمل اذا انت تيقنت سرعه انقضاء الدنيا دي الدنيا هتعدي وهتخلص وهنقابل ربنا فاجتهد ان انت تهون على نفسك العمل زي الامام احمد لما قالوا له ناتيك بنعلين خيرا من هاتين قال يا بني انما هو لباس دون لباس وطعام دون طعام وانها ايام قلائل خليها تعدي سهل على نفسك كده صوم يوم اقرا جزئين استغفر لك ألف قوم ليلة مئة ركعة تصدق لك بقرشين اجتهد في حج وعمرة اه، اعمل خير ولما تلاقي نفسك تعبان ومش قادر نفسك تقول لك مش قادر اه، عايز ارتاح شوية قول هي كلها يومين ونرتاح في الجنة إن شاء الله متى يذوق العبد طعم الراحة قال عند أول قدم يضعها في الجنة اتعب اتعب ليوم معادك الأدنى خلاص قربت عشان كده بيقول ايه هنا بيقول ايه فإنه إذا تيقن قصرها وسرعة انقضائها هان عليه العمل وطوعت له نفسه الانقياد إلى التزود النفس دي نفسي أعيد تاني الحلقات بتاع زمان اللي اسمها سياسة النفس ازاي نسايس نفسنا ونطوعها انها تمشي معانا بحيث تبقى النفس لينة منقادة يا ناس يا مسلمين يا عباد الله احذروا نفوسكم الأمارة يا ناس يا مسلمين يا عباد الله احذروا الشيطان المزين أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء اوعى نفسك الشيطان يزين لك العمل ونفسك توافق لموافقة هذا التزيين لهواها انتبه حواليك أعداء كتير منهم نفسك نفسك التي هي تحب الشهوات نفسك اللي عايزة الدنيا والشهرة نفسك اللي عايزة آه، انك تبقى انسان مهم وليك دور وليك وجود وليك قيمة نفسك اللي عايزة الملذات الدنيا وشهواتها احذر نفسك نفسك دي لو روضت ولينت وزكت إذا زكت النفس وتاقت إلى الله والجنة تاقت إلى الآخرة فإنها تعزف عن الدنيا تعزف عن الدنيا وتلتفت تفهم يعني إيه قول ذلك المؤمن مؤمن آل فرعون كما ذكر ربنا جل جلاله عنه يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار إذا تيقن قصرها وسرعة انقضائها هان عليه العمل وطوعت له نفسه الانقياد إلى التزود فإذا استقبل المرحلة الأخرى من عمره تاني يوم استقبلها كذلك فلا يزال هذا دأبه حتى يطوي مراحل عمره كلها كل يوم وليلة يطلع يقول أيوة هو ده النهاردة هنخلص هموت وادخل الجنة وارتاح من الدنيا واللي فيها يا رب لقى نفسه لسه عايش قال كده أحبهما إلي أحبهما إليه إن ربنا سبحانه وتعالى إذا أحياني أنا عايش بعبده توفاني هذا غاية المراد من رب العباد بس فلا يزال هذا دأبه حتى يطوي مراحل عمره كلها فيحمد سعيه ويبتهج بما أعده ليوم فاقته وحاجته فإذا طلع صبح الآخرة وانقشع ظلام الدنيا فحينئذ يحمد سراه وينجلي عنه كراه فما أحسن ما يستقبل يومه وقد لاح صباحه واستبان فلاحه خلص الدنيا ودخل على الاخره وانتهينا وخلص الموضوع وارتاح ودخلنا على الجنه يا رب. طيب الماشي ده بقى يمشي ازاي؟ ابن القيم يقول السائر الى الله تعالى والدار الاخره بل كل سائر الى مقصد احنا ماشيين بقى نقول قلنا ليل و... كل يوم وليله مرحله كل يوم وليله مرحله كل يوم وليله مرحله ماشيين احنا ماشيين وقلنا قبل كده كتير لازم تبقى حافظها دي ان السائر الى الله الطريق الى الله تقطع بالقلوب لا بالاقدام يبقى لازم تحضر قلبك ماشي ربنا بقلبك السائر الى الله والدار الاخره بل كل سائر الى مقصد اي حد ماشي لا يتم سيره ولا يصل الى مقصوده الا بقوتين قوه علميه وقوه عمليه انا ماشي واحد عايز يسافر الى مكه لازم له حاجتين يبقى عارف الطريق اتنين ان هو يبقى يمشي فعلا عشان يوصل قوة علمية وقوة عملية فبالقوة العلمية يبصر منازل الطريق ومواضع السلوك فيقصدها سائرا فيها ويجتنب أسباب الهلاك ومواضع العطب وطرق المهالك المنحرفة عن الطريق الموصل قوة علمية الأول علم هو ده بقى الكلام اللي احنا هنتكلم النهاردة إباء القلب أن يخالف العلم إن العلم ده إن القوة العلمية بيقول إيه فالقوة, الع... فالقوة العلمية كنور عظيم بيده يمشي به في ليلة عظيمة مظلمة شديدة الظلمة فهو يبصر بذلك النور ما يقع الماشي في الظلمة في مثله من الوهاد والمتالف ويعثر به من الأحجار والأشواك وغيرهما ويبصر بذلك النور أيضا أعلام الطريق وأدلتها المنصوبة عليها فلا يضل عنها فيكشف له النور الأمرين معا أعلام الطريق ومعاطب الطريق كلام زي الفل خليني بس عشان أقول أتكلم عن طريق أعرفه واحد مسافر من القاهرة رايح الاسكندرية ماشي على الطريق الزراعي لازم يبقى عارف الطريق لازم يبقى عارف وفاهم الطريق ده ماشي ازاي انه لازم يبقى عارف اعلام الطريق شافه هو ماشي في الطريق نمرة واحد اول حاجة قابلته بعد ما خرج من القاهرة كوبري اليوب بعد كده لقى كوبري قها وبعد كده لقى آه، آه، طوخ وبعد كده لقى بنها انا كده ماشي صح عارف السكه دي ماشيه ازاي واحده واحده انا ماشي صح دي اسمها اعلام الطريق قال رسول الله صلي عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم زيد النبي صلاه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم زيد صلاه على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ان للاسلام صوا ومنارا كمنار الطريق وانا ماشي على الطريق شايف قدامي كذا وكذا وكذا انا ما- كده ماشي صح عشان كده بنقول في طريق في الطريق الى الله معالم معالم صوى جمع صوة وهي الحجر العظيمة التي تحدد الطريق وتبينه شايف انا ال- معلم في الطريق الى الله مثلا مثلا اول حاجة في الطريق هتقابلك وانت ماشي الانس بالله اذا لقيت الانس ودقته يبقى انت ماشي ما لقيتوش وما دقتوش يبقى انت يا ماشي غلط يا ما مشيتش اصلا قاعد هي دي بقى ان العلم هيعرفك الطريق ده ماشي ازاي ايه اول معلم هيقابلك والتاني والتالت والرابع والخامس منازل الطريق اللي احنا بنقول عليها دي منازل السائرين الى الله اللي ما حسهاش وما عرفهاش اللي ما يعرفهاش ما حسهاش يبقى حاجه من اتنين يا ماشي غلط يا ما مشيش احنا بنقول ايه بس هو بيقول انا حاسس ان انا ماشي لربنا وانا الجو رائع جدا ولذه متناهيه ممكن اللذه دي تبقى غلط ابن القيم قال كده برضه في كتاب طريق الهجرتين كلام عجيب جدا قال وقد يستلذ الانسان بما هو غير جميل او ملذ احيانا تجد بعض الناس يعني هم اللي بيعملوا الفواحش دي مش بيستلذوا بيها وهي مش ملذة اصلا بس هو جاهل معلش ما هو اللي ما دقش يقول عدس ما يعرفش ما دقش ما دقش لذة السجود ما دقش لذة التسبيح ما دقش لذة القنوت ما دقش لذة الأنس ما دقش لذة الشوق فعشان كده لما بيدوق حاجة من الحاجات التانية دي بيفكر انها لذة دي مش لذة ثم قلت قبل كده ان ممكن الواحد وهو ماشي في الطريق آه، يجفو او يجف الطريق عليه في مناطق في الطريق كنت لسه بكتب الرسالة جت ولا لسه ان في آه، في في اوقات الاوقات العصيبة في الحياة في اوقات المحن مناطق عمياء لا ترى فيها خيرة الله بجلاء في المحن زي المحن اللي احنا فيها دي في مناطق عامية تبقى الإنسان يقف كده يقول أعمل إيه؟ أقول إيه؟ فزي ما قلنا في أول الفتنة خالص في الأول خالص قلنا كلمة سيدنا سعد بن أبي وقاص لما قال إيه؟ إنما مثلي ومثلكم كمثل قوم كانوا يسيرون في طريق فأظلتهم سحابة سوداء فمن قائل نأخذ هكذا ومن قائل نأخذ هكذا أما نحن فقلنا نقف حتى تنكشف فإذا انكشفت كنا على العهد الأول على الطريق الأول اللي هو سيدنا النبي قال فيه بالحرف الواحد كلها في النار إلا واحدة ما أنا عليه اليوم وأصحابي خلينا واقفين على ما كان عليه رسول الله وأصحابه لحد ما إيه ما تنكشف إذا انكشفت لقتنا واقفين عليها نكمل ما انكشفتش أدي احنا واقفين أنا مستني فرج ربنا في المحن مناطق عمياء لا ترى فيها خيرة الله بجلاء فالموفقون يعتصمون يعتصم فين على طريق الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يعتصم فين ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم هو ده الاعتصام الصحيح وسيبك من الكلام التاني الشاهد ان الطريق لربنا في ها قول منارات واعلام على الطريق وانت ماشي كده تشوفها تقول الحمد لله انا صح تسمع فتوكل على الله انك على الحق المبين الواضح ما عنديش غبش في الرؤية فيش ضبابية في الرؤية الحق الايه المبين الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم اشار الى الشمس وقال له ايه على مثل هذه فاشهد كده تركتكم على بيضاء نقية كالشمس واضحة تركتكم على الواضحة ما اقدرش اشتغل في غبش ما اقدرش اتحرك في ضباب مش همشي الا صح وبمنتهى الوضوح كالشمس والصراحة في الشاهد إن الصراحة والنور دي مش بس يا جماعة مش بس العلم الشرعي قال الله وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم مش بس العلم الشرعي ده احنا محتاجين مع العلم الشرعي توفيق الله وتسديده وإعانته جل جلاله وإلا رأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وأضله الله على علم قال الله عز وجل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها إلى آخره القضية مش قضية اوعى تغتر بما عندك من العلم فتضل وتزل وتضل تحتاج قبل كل شيء توفيق الله وتسديد وإعانته فالشاهد ان العلم نور في ايده بيبين له معالم الطريق وانا ماشي على الطريق كده ابقى شايف انا رايح فين ماشي صح زي ما قلنا كده ممكن قد يجف الطريق وانا ماشي في الطريق الاقي في جفاف في حتت كده جافه وناشفه جدا وابقى آه، روحي هتطلع ومخنوق فالاقي جنبي طريق جميل ورائع ومريح امشي فيه انت حر امشي فيه بس مش هتوصل يبقى كده تهت عن الطريق ضللت عن الطريق قل لا اتبع اهواءكم قد ضللت اذا وما انا من المهتدين عشان كده مش كل الطرق موصله هو الطريق الموصل واحد وان هذا اشاره القريب هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فيكشف له النور عن طريق عن امرين اعلام الطريق اثنين معاطب الطريق المشكلة الكبيرة ان الطريق ده فيه معاطب في اخطار قال الله وحسبوا الا تكون فتنه فعاموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا يا ناس خلي بالكم الطريق ده فيه فتن يقولوا لا لا لا ده الطريق ده كويس الامور سهله وبسيطه فتن ايه وبتاع ايه ده عموا عن الفتن وصموا عن سماع التحذير ثم تاب الله عليهم ربنا نجاهم من الفتنة وعافاهم ثم عموا وصموا كثير منهم تاني عموا وصموا فلذلك يا إخوة بنقول إيه إن اللي عنده بقى العلم والبصيرة المشكلة الكبيرة في موضوع البصيرة إن في حاجة اسمها عور البصيرة عور البصيرة إنه يبقى شايف بعين واحدة فاللي شايف بعين واحدة شايف اتجاه واحد اللي اسمهم النهاردة أحادي النظرة بيبص للأشياء كلها بعين واحدة بيشوف الحاجات كلها من اتجاه واحد ده عور البصيرة في ناس عندهم حول البصيرة بيشوف الع... الموضوع يجي له يقوم يشوفه كده بالعكس في ناس عندهم عشا البصيرة الرؤية ضبابية مش واضحة مش هو مش شايفها كويس شايفها طشاش عشا الى اخره لحد عمل بصيرة بقى ده اللي مش شايف خالص فعشان كده تمام البصيرة في الكتاب والسنة هي هداية الله للحق دي بقى بتيجي بس بالصدق مع الله الصدق ده مرآة عظيمة في يده يرى بها الحق والباطل الصدق اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله سبحان الله العظيم الشاهد ايه ان العلم القوة العلمية نور يبين له اعلام الطريق ويبين له معاطب الطريق الطريق ده فيه فتن وفيه زلات ومزالق وانا قلت امبارح او امبارح في خطبه الجمعه آه يا ناس انتبهوا انتبهوا واقرأوا التاريخ واتعظوا بمن قبلكم قبل أن يتعظ بكم من بعدكم واهتموا جدا بقراءة تاريخ الإسلام تاريخ علماء الإسلام تاريخ خلفاء الإسلام تاريخ دول الإسلام لازم نقرأ التاريخ عشان نشوف اللي احنا عايشين فيه ده قال الله ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك فالأيام تكرر تتكرر الحوادث تتكرر وإذا ما خدناش عظة وعبرة واستفدنا من اللي فات هنقع وهنبقى عظة وعبرة للي بعدنا فبالقوة العملية يكتشف حاجتين القوة العلمية يكتشف حاجتين أعلام الطريق ومعاطب الطريق أعلام الطريق يبقى عارف ماشي صح ما يحودش يمين وشمال لو ما لقاش المعلم اللي في المنطقة دي يبقى لا أقف أنا كده تهت وغلط اتنين يعرف معاطب الطريق إن جاي هنا مطب خلي بالك ممكن يكسر المقص ممكن آه يخرم الكارتيرة فالزيت يقع العربية تولع ممكن آه خلي بالك من مطبات الطريق خلي بالك في هنا كمين في عدو خلي بالك اللهم اللهم نجنا اللهم نجنا اللهم نجنا عشان كده قلنا بقى ايه اعتصم اعتصم بالله وحده قالوا الاعتصام الهداية الى الطريق ها ها والحماية في الطريق الاعتصام ثلاث حاجات الهداية الى الطريق والهداية في الطريق والحماية في الطريق انك تهدى للطريق اصلا المستقيم الى الله نمرة اتنين ان تهدى اثناء الطريق ما انا خدت الطريق من الاول واجئته اثناء الطريق يا منستاه اثناء الطريق لازم هداية اثناء الطريق ثلاثة ان يحميك الله وقلنا الحماية انواع كتيرة منها حماية الصرف ان ربنا يصرف عنك الفتن والاذى دي القوة العلمية اتنين القوة العملية القوة العملية اللي هي ايه حقيقة السير يا ما ناس برضو عندهم قوة علمية عارف الطريق وعارف كل حاجة وفاهم بس ما بيمشيش ما بيأمنش بالعلم ده فالقوة العملية يسير حقيقة بل السير هو حقيقة القوة العملية فإن السير عمل المسافر وكذلك السائر إلى ربه إذا أبصر الطريق وأعلامها احنا قلنا أعلام الطريق بقى لما تحس بالأنس بالله تحس الشوق إلى الله تحس بالحب محبة الله تحس بالطمأنينة الإخبات دي معالم في الطريق معالم في الطريق لذة العبادة حب النبي صلى الله عليه وسلم حب الخلوة والأنس بالله المعاني دي معالم على الطريق اللي ماشي لازم يدوقها ما دقهاش يبقى ما مشيش ما يعرفش ف وفي نفس الوقت يبصر ال- السائر هيبدا يشوف ايه فتنه جت هنا فتنة النساء فتنة المال فتنة الشهرة فتنة النوم فتنة ال- الظهور فتنة آه، الأتباع وكثرتهم وقلتهم فتنة الفتن دي عمالة تعدي عليه واحدة ورا التانية وهو يشوفها زي سيدنا آه، كعب بن مالك لما جاله الجواب من مالك غسان قال وهذا من البلاء فتيممت التنور فسجرته عارف معاثر الطريق ومعاطب الطريق عارف عشان كده اتخلص منها ما وقعش فيها كذلك السائر الى ربي اذا ابصر الطريق واعلامها وابصر المعاثر والوهاد والطرق الناكبه عنها فقد حصل له شطر السعاده وبقي عليه الشطر الاخر وهو ان يضع عصاه على عاتقه هات لي عصايا وينطلق أن يضع عصاه على عاتقه ويشمر مسافرا في الطريق قاطعا منازلها منزلة بعد منزلة فكلما قطع مرحلة احنا قلنا اليوم والليلة مرحلة استعد لقطع مرحلة أخرى استعد لقطع الأخرى استفاد بقى بنقول عليها الخبرة التراكمية بتتراكم عنده الخبرة خبرة ايه خبرة المعالم وخبرة المعاثر فيبقى تاني يوم هو وقع النهارده لا بكره بقى خلي بالك عشان في في الطريق حته هي اوعى تقع فيها خلي بالك في معلم اهو اوعى يفوتك اوعى تسيبه استعد لقطع الاخرى فكلما قطع مرحله بعد مرحله استشعر القرب من المنزل ها يا رب فهانت عليه مشقة السفر 42 43 ها 55 كفايه كده يستشعر بقى خلاص اه قربنا اهو اعمار امتي ما بين الستين الى السبعين يبقى هانت وانا و- وقليل من يكملها الشاهد لكن هتقابله مشكله هتقابله مشكلة في الطريق اللي بيشكو منها بعض الناس ويسميها الملل وخصوصا ان الانتظار عذاب واحد زي حالاتي بقاله يجي 10 12 سنة بيقول هموت بقى خلاص انا قربت اموت قربت أموت وما- وما قربتش ولا- فيحصل ايه بقى يحصل الكلل من كتر السفر يعمل ايه يقول ابن القيم بقى وكلما سكنت نفسه من كلال السير ومواصلة الشد والرحيل وعادها قرب التلاقي خلاص يا حاجها نفسه يعني هانت عشان تهلك شويه احنا هنيجي على الاخر بقى زي ما قلت كده ايام ابويا الله يرحمه لما آه، تعب في المستشفى وامي برضه في اخر ايام حياتها آه، اقعد جنبي هنا والاخوه اطلع على الدروس والخطب انت هتعمل إيه؟ انت هتقعد جنبيهم ولا إيه؟ قالوا يا جماعه ما الواحد ما يفضلش بار بيهم طول حياتهم ويجي بقى في اخر اللحظات وعقهم يعني يموت وهو مش راضي ما تخلينا نكمل ده فاضل ايه آه، اما في الأ- نفس الشيء كده الواحد عمال يقول لنفسه يعني التعب ده كله تيجي في الاخر بقى هتنام كمل طب ما انا مش قادر مفيش حاجه اسمها مش قادر شد طب ما هو الصحه مش مساعده وال وال- والجهد والطاقه برضو آه، ات- اتأثرت بال... بال... بطو- بال... بكبر السن ما فيش حاجة اسمها كده يشتغل طب ازاي شوف سيدنا النبي كانت غزواته امتى بعد 55 مش كده مش هو سافر هاجر من مكة للمدينة وعنده 53 سنة فأول غزوة 55 سنة صلى الله عليه وسلم غزوة بدر وكان بينط جوه الدرع يا عم ده سيدنا النبي بورك له في صحته طب ما تتبعه وانت يبارك في صحتك انت كمان كلما سكنت نفسه من كلال السير ومواصلة الشد والرحيل وعادها قرب التلاقي وبرد العيش عند الوصول قربنا نقابل ربنا شد حيلك فيحدث لها ذلك نشاطا وفرحا وهمة فهو يقول يا نفس أبشري فقد قرب المنزل ودنا التلاقي فلا تنقطعي في الطريق دون الوصول فيحال بينك وبين فيحال بينك وبين منازل الأحبة فإن صبرت وواصلت السير وصلت حميدة مسرورة جدلة وتلقتك الأحبة بأنواع التحف والكرامات وليس بينك وبين ذلك إلا صبر ساعة فإن الدنيا كلها فإن الدنيا كلها لساعة من ساعات الآخرة وعمرك درجة من درج تلك الساعة يقول لنفسه ها سد حيلك ده احنا مجرد ما هنوصل بقى هنشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان وعلي لا لا لا ده احنا هنشوف سيدنا ادم وسيدنا ابراهيم وسيدنا نوح وسيدنا موسى شد حيلك هنقابل الحبايب كلهم كلهم شد حيلك شويه وكل دول كل ما تقابلي حد هتتلقي بالتحف والإكرامات وليس بينك وبين ذلك إلا صبر ساعة الشجاعة صبر ساعة اصبر فالله الله لا تنقطعي في المفازة احنا في صحراء الدنيا الله الله لا تنقطعي في المفازة فهو والله الهلاك والعطب لو كنت تعلمين الله الله يا نفس لا تنقطعي في المفازة فهو والله الهلاك والعطب لو كنت تعلمين فإن استصعبت نفسه استصعبت عليه خلاص حرنت فليذكرها ما امامها من احبابها قدامك سيدنا النبي وسيدنا ابو بكر وسيدنا عمر والانبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين وما لديهم من الاكرام والانعام وما خلفها من اعدائها وما لديهم من الاهانه والعذاب وانواع البلاء فان رجعت فإلى أعدائها رجوعها هترجعي يا نفس لأبو جهل وأبو لهب وكل المجرمين والظلمة والفسقة والفجرة والكفار هترجعي لورا دول اللي وراك قدامك سيدنا النبي وأصحابه والصالحين وراكي أعدائك الفسقة والفجرة والكفار والمجرمين فإن رجعت فإلى أعدائها رجوعها وإن تقدمت فإلى أحبابها مصيرها وإن وقفت في طريقها أدركها أعداؤها فإنهم وراءها في الطلب يقول لها لو وقفنا هيلحقونا الشيطان عمال يجري وراكي والنفس الشهوات بتجري وراكي والاعداء من الفسقه والظلمه بيحاصروكي الكل عايز يضلك امشي انطلق لقدام ما تقفش ما تتراجعش ما تتنازلش ما تفرطش ما تضيعش ما تضيعش كل اللي انت عملته خسارة خسارة جهد السنين وتعب السنين يضيع في لحظة كسل وبطالة في لحظة أماني وشهوات في لحظة هوى وضعف فإذا رجعت فإلى أعدائها رجوعها وإن تقدمت فإلى أحبابها مصيرها وإن وقفت أدركها أعداؤها فإنهم وراءها في الطلب ولا بد لها من قسم من هذه الثلاثة هي حاجة من ثلاثة يا تتقدم توصل لأحبابك يا ترجع توصل لأعدائك يا تقف هيلحقوك ويرجعوك ويضلوك حلك الوحيد انك تنطلق انطلق اذا انطلق الى الامام ولا تتراجع ولا تتردد ابن القيم يقول ايه وليجعل حديث الاحبه وشانهم حاديها وسائقها قراءه في سير الصالحين زي ما قلنا كده ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حاديك بقى كلام سيدنا النبي احيانا الواحد كده بيفتح ال- القناه بتاعت آه، آه، ال- المدينه قراءه احاديث احاديث وتقعد تسمع كده كلام سيدنا النبي الله مش تحب تسمع كلام حبيبك افتح البخاري كده ولا افتح رياض الصالحين ودي لابنك ولا لمراتك اقروا لنا شويه كلام من كلام سيدنا النبي حاجه تفرح القلب وتسعد القلب يجعل كلام الأحب حديث الأحبة وشأنهم حاديها وسائقها حادي يحدوها من قدام يمشيها سائق يسوقها من ورا يعني بالترغيب والترهيب حاديها كلام سي... قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها خلي كلام سيدنا النبي كده هو اللي يحدوك ويمشيك ويقودك لن ينجي أحدكم عمله قال ولا أنت قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل خلي الكلام ده هو اللي يسوقك هو اللي ينشطك كلام سيدنا النبي وكلام الصحابة وكلام التابعين وكلام أتباع التابعين وأحوالهم أما تقرأ إن سيدنا النبي قام حتى تورمت قدماه سجد حتى ظن أنه قبض آه، بكى حتى سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل آه، آه، ال- إلى آخره صام حتى قيل لا يفطر أعمالهم وأحوالهم تبقى هي اللي بتقودك مش هواك أن يجعل حديث الأحبة وشأنهم حاديها وسائقها ونور معرفتهم وإرشادهم هاديها ودليلها الميزة في الطريق اللي أنا بوصفه لك إن إن مشيه ناس قبليك هم مشيوه وقالوا لك اللي فيه سيدنا النبي مشي الطريق ده الى اخره واعبد ربك حتى ياتيك اليقين لحد ما مات صلي عليه صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم وقال لك كل معاه كل اعلام الطريق وكل معاثر الطريق وهذا الطريق قال لك عليها بس ينقصك العلم والفهم انك تفهم كلام سيدنا النبي وليجعل نور معرفتهم وارشادهم هاديها ودليلها وصدق ودادهم وحبهم غذاءها وشرابها ودواءها نقطة مهمة أنا عايز أختم بس خلونا أخلص الصفحة دي يا عم طارق الله يرحمك آه قال إيه ولا يوحشه انفراده في طريق سفره ولا يوحشه انفراده في طريق سفره وانت ماشي هتقول ايه معقوله كل الناس دي غلط وانا اللي صح هو الطريق ده كده قال الله وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين هو الطريق ده كده ربنا قال إيه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وقليل ما هم قال الله وقليل من عبادي الشكور الشاهد ايه ان هو الطريق ده كده قلة ندرة من الناس اللي ماشية صح على طول اكثر الناس شوية كده وشوية كده خليك انت لا يوحشك انفرادك في طريق سفرك ولا تغتر بكثرة المنقطعين ما تقولش طب ما فلان رجع وفلان لف وفلان دور وفلان راح وفلان غلط وفلان وقع وفلان آه بيقول وفلان عمل وفلان مالكش دعوه بفلان خليك انت ماشي اثبت على الحق ولا يوحشه انفراده في طريق سفره ولا يغتر بكثرة المنقطعين فألم انقطاع- انقطاعه وبعاد وبعاده واصل إليه دونه لما تنقطع انت اللي هتتعذب وحظه من القرب والكرامة مختص به دونهم فما معنى الانشغال بهم والانقطاع دونهم والانقطاع معهم واعلم أن هذه الوحشة لا تدوم هتحس بالوحشة دي شوية وما تمشي شوية هتروح الوحشة هتروح واعلم هذه الوحشة أن هذه الوحشة لا تدوم بل هي من عوارض الطريق فسب فسوف تبدو لك الخيام ويخرج إليك الملتقون يهنئونك بسلامة الوصول يهنئونك بالسلامة والوصول إليهم فيا قرة عينك إذ ذاك يوم تقول حال الوصول يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين لا تستوحش بالانفراد ولا تستوحش ايضا حاجة كمان اخيرة اخر سطرين نختم بيهم ولا يستوحش مما يجده من كثافة الطبع وذوب النفس وبطء السير احيانا زي ما قلت لكم كده الاقي نفسي تقيل مش قادر مش, مش قادر طب تعبان أ- أ- أ- م- مش طايق خلاص تعبت امتى بقى هنوصل ما تقلقش ما يقلقكش الكلام ده امشي اضغط على نفسك اقهر نفسك آه، آه، اكره نفسك على السير فكلما ادمن السير وواظب عليه غدوا ورواحا وسحرا قرب من الدار وتلطفت تلك الكثافة التقل ده هيخف بس اذا ادمنت السير امشي الصبح وبالليل امشي امشي ما تقفش امشي امشي امشي امشي امشي انطلق ما تقفش اياك تقف كمل كمل كمل كمل اثبت اثبت اثبت اثبت اضغط على نفسك وامشي امشي شبر يتقرب اليك ذراعا انطلق يهرول اليك امشي كلما أدمن السير وواظب عليه غدوا ورواحا وسحرا قرب من الدار وتلطف وتلطفت تلك الكثافة وذابت تلك الخبائث والأدران فظهرت عليه همة المسافرين وسيماهم فتبدلت وحشته أنسا وكثافته لطافة وأدرانه طهارة الوصية هذه الجادة فأين السالكون انطلق امشي لربنا وما تترددش وما تلتفتش وما ترجعش وما تقفش استعن بالله يكن الله في عونك كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله
دروس العلم زاد